ليلة حلوة يا سلام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام ليلة ما وصلنا قدام المقام قلنا له يا طاجة عليك السلام واللي وصل لبابك عمره ما ينضام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام وبقينا في رحابك ووقفنا ببابك وبقينا في رحابك ووقفنا ببابك واحنا على اعتابك واللي وقف ببابك عمره ما ينضام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام في الروضة نصلي ونعيش في التجلي في الروضة نصلي ونعيش في التجلي صلي معايا صلي على خير الأنام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة حلوة يا سلام ليلة دي بعد ما صلينا على المصطفى هنحكي قصة لقاضي عربي عايش في الشام يقيم الحد في الإسلام يقطع يد السارق ويجلد الزاني ويقتل من قتل تزوج بزوجة طاهرة اسمها تمام ثمان سنين ما انجبوش لا بنات ولا بنين القاضي كان اسمه حسام ونادت عليه بقى لي ثمان سنين شوقي في الخلف وحيدة عايزة حد يخدمني قال لها هجيب لك خدام وأرفعت في أعلى مقام وراح السوق اشترى خدام عبد أسمر وقال له اسمك ايه يا شاطر قال له اسمه مرجان يا سيدي عارف يا مرجان انت جاي عند القاضي تعمل ايه تمسح البلاط وتجيب الخضار من السوق وتخدم سيدك ومرات سيدك انا تحت امرك يا سيدي زي ما تؤمرني انفذ الاوامر العبد الاسمر دخل بيت القاضي يسجد لله ويصلي لا تحتقرن فقيرا لرؤيته لعل رب العرش اعطاه القاضي وجد الولد ساجد لله ومرات القاضي لقاته بيوحد مولاه اسمع شوف الصورة البسيطة اللي كبيرة عند الله بقول اسمعوا يا أهل الأدب حكاية عن قاضي عرب كريم وكان يحمي الطنب وكان يقيم الحد تمام قاضي العرب كان اسمه حسام وزوجته كانت اسمها تمام عايشين سوية في أرض الشام بيوحدوا المولى العلام من العز كان عنده خدام اسمر وقلبه ملان اسلام من العز كان عنده خدام اسمر وقلبه ملان اسلام مرجان بيسجد للعلام والعيله عايشه على ما يرام مرجان بيسجد للعلام اسمر وقلبه ملان اسلام بينادي على المولى العلام والعيله عايشه على ما مرة القاضي شافت عجب العجاب عبد صغير قصير أسمر لكن ساجد لربه وهو ساجد وجهه بيض الله الإيمان بنور القلب وبنور الوجه يا سلام عليك يا مرجان أنت ولد صالح قوي وشك أبيض وأنت بتصلي وقالت إيه
قالت صلي يا مرجان تزيد الصلة بينك وبين مولاك وصفي قلبك وادعي يستجيب لدعاك وبحلفك بالنبي يا عبد يا اسمر تبقى في يوم الزحام يا واد تاخدني معاك
لما يجي القاضي هقول له على الحكايه دي عمري ما شفت واحد اسمر وشه بيبيض ساعه الصلاه ساعه القاضي ما جه استاذ حسام لا نعم يا تمام قال انتوا فيه في حاجه هقول لك عليه مرجان وشه بيبيض لما بيصلي انت بتخرفي ده انا بشوف حتى الاوضه بتاعته اللي في قلب الجنينه منوره ما انتش مصدق طب بص احنا بعد العشاء اهو الاوضه بتاعته ما فيهاش لمبه ولا كهرباء لكن منوره بايه واخد نفسه وراح يشوف بنفسه ايه الحكايه وعندي باب الأوضة اللي فيها مرجان وجد الأوضة منورة وكأن سقف الأوضة مرفوع والنور عن الصالح ماهوش ممنوع وبص القاضي وقال له يلي سجدت لي ربك رب العرش أعطالك عرفت باب الهداية راح ينصلح حالك سجدت لله ورب العرش نادالك
هتعيش يا اسمر على التقوى وكلمة التوحيد يمكن في لحظة رضا تلقى المصطفى جالك
القاضي فتح الباب بالراحة وبص لعبد مرجان ساعة مرجان ما حس باب الأوضة انفتح كان ساجد لله بسرعة أسرع في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله والنور اللي في الأوضة انطفى قال له مرجان نعم يا سعادة القاضي نور الأوضة مفيش عندي نور قال له نور الأوضة يا سعادة القاضي أنا بسلي في الضلمة يمكن عينك زغلت كده ولا زغلت كده ما تاخدش في بالك
قال له تقدر تقول لي يا عبد يا مؤمن يا صالح يا اللي بتصلي في السر والخفاء
لحسن سيدك اللي مشغلك ولا سيدك اللي خلقك العبد مرجان قال له ايه يا اللي بتوحد الله
قال له العبد والسيد يا قاضي حدا رب العباد سيان انا وانت يا قاضي حدا رب العباد سيان واحنا الاتنين عبيده وهو السيد الديان لا فضل عربي على عجمي بدون ايمان
هندره تب الصلاح ماهيش بكم فدان ولا بلبس الشرايط ولا بنجم ولا بتيجان ولا بلبس العمم ولا البدل ولا الجبة ولا القفطان عنده حرير سندسي ما يمسهوش دوبان عنده الخدم يا قاضي من الحور والولدان عنده بحور من لبن وعسل مصفى كمان من أطعمه أشبعه ما يقولش تاني جعان ومن سقاه ارتوى ما يقولش أنا عطشان ارفع عينك للسما يا قاضي ومعن خلقة الرحمن هتلاقي سما ونجوم مرفوعة بلا عمدان الشمس تطلع وتغرب ما تخلفش ما عدو أوان وشوف جميع الخلايق لا تحصى لك عددان مسيرة بحكمته وكل شيء بميزان والحق واضح ومش عايز إليه برهان
مش عايز إليه برهان ارفع عينيك للسما يا قاضي قال له يا سلام عليك ولد ده انت واصل قوي ياض يا مرجان يا تمام نعمين يا سعاده القاضي قال لها العبد مرجان ده ما يمسحش البلاط ما يكونش خدام عندنا
كلتنا بقى راح نخدم فيه عبد شريف والمولى ربي والحب ربه إله أول وعن طريق المولى متى عايزين نخش الجنة معاه اسمر لكن كله ايمان والاسلام ويا الحنان
هو شغاليها قالت له خلاص كانت معجبه فرحانه بيه وكل ما مرجان يصلي تبص له تقول يا رب يبعت لي ولد زي مرجان يوحد ربنا اسمر ما يهمش واذا بابواب السماء تفتح ومن كتر نظرتها لمرجان وكانت حملت بامر الرحمن وعينها نقلت صورة مرجان نقلت الصورة هي هي الكاميرا بتاعتهم كاميرا بتاع بره ما بتخيبش وحملت الزوجة وبشرت القاضي بالحمل
قالت له افرح يا حبيبي لقيت لي جرحي طبيب يا فرحتي ويا نصيبي انا هعيش حسب الاسلام هيجيلنا حالا غلام الزوجة حملت يا سادة وعايشة بفرحة وسعادة ونور محمد بزيادة عايشة على النور والإسلام طلبت والمولى أمر طلبت والمولى أمر والقاضي فرح بهذا الخبر وقال خلاص ربي أمر هشوف ولد وجماله فتان هشوف ولد وحباه إسلام والداية حضرت في معبقة الداية حضرت في معبقة وتمام فرحت بولدها فرحانة والمولى سعد جا جالها الولد فرحت يا سلام وحدك
والداية حضرت وتمام وضعت ولد بس طلع الولد اسمر شكل مرجان ايه ده دمه خفيف قوي اسمر لكن حلو ومن فرحتها قعدت تلف الولد على حضنها وتقول هيبقى سند لابوه من الفرحة كانت بتلفلف فيه وتقول ضنا يا ربنا يحميك سند لابوك يا إلهي خليه ونعيش على هدي الإسلام الأم كانت فرحانة بحب الله كانت طمعانة في عيني تربى جعشمانة جالها الطلب ومن العلام والقاضي غاب يا ناس عنها ولا راحش بقى يسأل عنها وهي كانت عايزة تشوفه فرحانة بقى بولد جه ايه القاضي بقاله ست ايام ما جاش وضعت الولد بقاله ست ايام وما جيش يقول لي الحمد لله بالسلامه
وإذا بالقاضي خبط على الباب
مين أنا حسام ممكن أدخل؟
اتفضل يا سعاده القاضي الله كل راجل بيطمن على زوجته يوم ما توضع وانت بقالك ست ايام مشغول في قضايا المسلمين لكن أنا عارف إن ربنا بعت ولد وريني المولود وريني فرح يا قلبي قالت له ابنك اللي حسن ظهرك اهو ودخل بفرحة وشوق من زمان ولسه بيهلها في اللفة وبيفرد اللفة عشان يقبل ابنه وقبل أن تصل شفاه الأب إلى خدود المولود القاضي بص في وش الولد الله وبدل ما يقبل ابنه رماه في الأرض الله ساعة القاضي الواد وقع منك ولا ايه لا الواد ما وقعش انا اللي رميته في الارض حد بيرمي ضناها يا راجل ولما القاضي العرب ربه بعت له غلام ما طلعش زيه ولا زي امه تمام ولما قاضي العرب ربه بعت له غلام ما طلعش شكله ولا شكل امه تمام ولما شاف ابنه في اللفة وهو لسه غلام لاه اسمر يا ناس عنه وعن امه فقال لها الواد ده مش ابني يا خينة ده الواد ده ابن حرام الواد ده ابن حرام جبت الواد ده منين يا خينة الواد ده ابن حرام قال لا ده الواد ده مش ابن الواد ده ابن حرام قال لها الواد ده مش ابن الواد ده ابن حرام جبت الواد ده منين يا خينا للدين والاسلام يلا خده وخروجي بره بسرعه يا تمام قالت له انا اشتكيتك للمولى العلام هي اخدت ولدها بايدها وخاطرها مكسور هي اخدت ولدها بايدها وخاطرها مكسور قالت ابن حبيبي ضنايا انا هسميه منصور وما دام عارفه طريق الى جرح همشي في النور واللي عرف طريق الهادي لازم يعيش مسطور
العبد جاله بيبكي وقال له حرام يا سيدي والله انا طول حياتي عن الحرام بعيد العبد جاله بيبكي وقال له حرام يا سيدي والله انا طول حياتي عن الحرام بعيد قال له اخرس واسكت انت يا عبدي يا عنيد قال له يا سيدي انا اشتكيتك ليوم الوعيد والمولى عارف الخبايا يفعل ما يريد يفعل ما يريد طرد الولية بالولد ولكن وقفت قدام باب القصر بس كده ولا واقفة ليه استنيها ايه يا تمام روحوا لي لابوك ولعمك ان انت جبتي مولود من شركه تانية من شركه مرجان وري لهم الولد وبكت وهو بص لها كده من فوق لها مع السلامه زي بقات خنيني في الواد ده من مرجان جبتيه يلا امشي يا خينا وخديه انت خينا للاسلام قالت له ده انا عمري ما خنتك قالت له انا عمري ما خنتك والواد لو ينطق كان قالك ان انت ابوه وهو ابنك انا عمري عايش على الاسلام والعبد جاله قال له يا سيد عن الحرام طول عمري بعيد قال له يا اسمر بقى يا عنيد هتشوف العذاب الوان صلاة النبي يا حجاج نور النبي
هدمت العش يا مرجان تعال انا هشنقك هي اللي قالت لك ولا انت من فيكم اللي غلط دي كانت هي السبب حسيبك قول اي كلام عنها
انا ما اقدرش اقول كلام وحش عن واحده شريفه قال له يا مرجان ما تكدبش انا عارف ان الستات هو العيب منهم لا الست بتاعتك سليفه وبتحب حضره النبي قال له هتقول ايه قال له زوج شريفه يا قاضي وانا ما اظلمهاش وانا بحب النبي وراجل مانيش غشاش فقير صحيح لكن خايف من نار وما ادخلهاش انا بحب النبي وحاخد جنته ببلاش وانت يا ظالم العباد الجنة بتدخلهاش حمد بشرفي يا قاضي وزوجتك ما اتهمهاش ما اتهمهاش أني أقول كلام بطال عن واحدة شريفة لا بقى العبد مرجان بأرخص الأتمان وقال له يلا وأما الولية الطيبة الطاهرة اللي بتحب رسول الله اللي ما غلطتش راحت على بيت أهلها خبطت على الباب ردت عليها أمها مين أنا يما تمام ده السبوع بكرة وجاية ليه افتح يم القاضي حلف عليه بالطلاق وطردني يم ليه وريني كده ايه في ايه بقول ان الولد ده ابن حرام حق يم الولد ده ابن حرام واذا بالام بتبص في اللفه بنتي يا تمام انا مجوزاك الراجل ابيض راح جايبالي زيتون اسود الواد ده شكل مرجان شلاطيم وشلاطيم مرجان مناخير ومناخير مرجان ضحك عليك الواد اللعين الخوان يا هيفه قالت انا شريفه يا ماما وضميري ما جوش مغشوش سر العناية يا روحي مش في العمة ولا الطربوش يا مناس علماء وقضاة وساعة السؤال ما جاوبوش عيني رعت شيخ لفف عمة على طربوش دخل مقام الحسين طرده ولا قبلوش وراح مقام السيدة زينب قفلت ما فتحتلوش بحثوا في اصل العمل يا روحي لقوا الاساس مغشوش واللي بيحبوا النبي على الغلطة ما يستجروش مظلومة يما مظلوم ومن الحنان انا محروم مظلومة يما مظلوم ومن الحنان انا محروم والله يما مظلوم طول عمري عايش على الإسلام الأم بصت لبنتها الأم بصت لبنتها ولا جففتش دمعها والظلم هو بن النجاه تعالي فعل الإجرام تعالي الواد ده ابن مرجان وجايباه وجاي احنا هندبح الواد ده ابوك لو شاف الولا هيقتلك انت وهو وعلشان اداري عليكي الام دايما تستر بنتها في كل شيء لا ياما لا لا انا هدبح الواد واخلص منه بلاش الواد ده لا يما حرام ظلم بريء ابوك لو سمح هيموتك ما يهمش اللي ابوها جاي من جوه في ايه يا ولاد
خير يا شيخ عبيد وقامت الام مداريه وش المولود وقالت له ده شويه خلاف كده بين البنت وبين القاضي تعالي هنا يا تمام وريني المولود اللي معاكي
ساعة الأب ما شاف الولد اللي بتوحده الله
حطمتيني يا بنتي سبب العذاب والشقا انتي يا ريتنا شفتك بقى انتي تعالي عندي هنا يا تمام ونتش البنت ورماها في أوضة
ومسك سكينة وقال لها يا مدام حطيتي دماغ ابوكي في الطين بنت اللي تغلط نقتلها انا هذبحك انت والولد الساعة واحدة ليلا او 12 بالليل هتترمي في البحر انت والولد وامحي العار بايدي الساعة عشرة ونص حست بالرعب 11 جاءها الخوف 12 قالت قرب الموت قرب الموت رفعت بصرها لله تتضرع
لاجئ إيماني وفيه رجائي وإلى علاه براءتي وبكائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا سجى ليلي وطال ظلامه فإذا سجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب ناديت يا رب ناديت يا ربي فكنت كنت كنت أنت ضيائي
عليك يا حاج احمد يا حلو من غير ربي يرسل الغيث الذي يروي عطاش البيد في الصحراء من غيره رزق الجنين غزاءه والنمل تحت الصخرة الصماء من غيره رزق الجنين غزاءه والنمل تحت الصخرة الصماء أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا ربي فاستجب لدعائي
وما تم هذا النداء إلا واستجابت السماء والرعد والبرد وتفتحت الأبواب والشبابيك فظنت أن أباها يدخل عليها لقتلها فاحتضنت ولدها إلى صدرها ونادت اقتلني أنا يا أبي واترك الصغير يتمتع بدنياه ولكن لم تجد شيئا يدخل عليها الحجرة ونظرت في فناء البيت وجدت أباها أباها نائما والباب العمومي مفتوح فخرجت أنا أحمدك يا إلهي يا فاتح الأبواب لما ناديتك يا ربي فتحت لي الأبواب وبحبي لك يا كريم يا عالم الأسباب نجتني في محنتي يا حي يا تواب اللي بنادي عليك تفتح له جميع الأبواب